باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نختم بموضوع يوم خدمه يعني ايه يوم خدمه احنا بنقول معك لا اريد شيئا في الارض يعني عاوزين نقضي يوم طول اليوم مع ربنا هل ده ممكن ولا مستحيل هو ممكن مهما كانت ظروفك على فكرة بغض النظر انت ست بيت انت راجل بتشتغل انت خادم طول الوقت انت معاش انت شاب مش مستحيل ابدا انك تقضي يوم من اوله لاخره في حضور الله بس هو عاوز ده برنامج ذهني طول الوقت شغال بطريقة معينة لان احنا اتفقنا ان ربنا جنبك طول اليوم معاك هو انت اللي مش معاه اغلب اليوم هل ممكن اقضي يوم من اوله لاخره متغطي بروح الخدمة احنا مش رهبان نقدر نصلي بالساعات الطويلة بس وجودنا في العالم يحتم علينا ان طول اليوم انت في وضع خدمة يعني ايه يا بتصلي يا بتخدم دول الكلمتين اللي يخلوك مع ربنا طول اليوم يا بتصلي يا بتخدم لو انت الكلمتين دول شاغلينك فيا اما انت في حالة صلاة يا اما في حالة خدمة انت ماشي مظبوط انت ما طلعتش بره معية الله انت مع ربنا طول اليوم اول ما بتطلع بره حالة الصلاة وبره حالة الخدمة انت بقيت مع الدنيا غالبا فتعالوا نشوف هل ممكن تعالوا نحاول نتخيل يوم مثالي مقضيينه خدمة لكل اللي حوالينا في أي وقت يعني هيبقى خادم طول الوقت ومع أي حد أول حاجة تبتدي اليوم إزاي تصحى تعمل إيه نصكوا على الأقل يصحى يعني تلاقي الناس بتجري من وشه بيتفادوه يعني لأنه المفروض يصحى وشه مبسوط ان في يوم جديد في عمر جديد الناس بخير فأول خدمة تعملها في اللي حواليك اعمل معروف افرد وشك وقول صباح الخير لأنه فعلا بداية اليوم بتفرق جدا واحنا حساسين لبعض كلنا حساسين اللي عايشين مع بعض حساسين لبعض فلو لقيت وش مراتك من أولها جميل اليوم بقى جميل ولو ولادك شايفينك من أول اليوم مستعجل ومكروب انت نكدت عليهم اليوم كله فحاسبوا على الدقائق الأولى دي فعلا بتفرق لأن خدمة منك انك تبتسم في وش الناس وانك تقول كلمة حلوة وتبوس اللي حواليك أهل بيتك قبل ما تنزل من البيت أو تحضنهم اللمسات دي دي خدمة هي مش خدمة ما تاخدوش كلمة خدمة بقى بالمعنى الحرفي خدمة يعني ايه اي اي حب هو خدمة اي راحة للطرف الاخر هي مفهوم الخدمة فانت فرحت اللي معاك بالابتسامة بالطبطبة بكلمة حلوة بالتشجيع فرحته انما غالبا بنصحى مع نفسنا كل واحد وراه فمشغول ففي دماغه فاساسا مش واخد باله من وشه ومش واخد باله من اللي حواليه مع انه بيحبه بس هو مش مركز معاه هو منحصر في نفسه بالذات مع اول اليوم لانه اي يوم بالنسبة لنا ورانا برنامج فايه مش عارفين هيمشي ازاي ليه ليه بس هيمشي زي ما مشي غيره بس ركز في اللي حواليك ابدأ يومك بالصلاة لان احنا اتفقنا اليوم يتسرق منك لو ما صليتش بدري فاول حاجة تعملها انك تكلم ربنا وتكلمه كويس وتسلمه اليوم وتتفق معاه على اتفاقات وتقول له خلي بالك مني ومن اللي حواليا وما تسيبنيش اغلط هي لا تدخلنا في تجربة معناها البسيط ما تسيبنيش اغلط هي دي معناها فانت بتقول له من اول اليوم عاوز اقضي يوم حلو معاك عاوز اجي اخر اليوم ابقى فرحان اني لا زعلت حد ولا تعبت حد ولا زعلتك وخدمت اللي قدرت اخدمه فده كله ده بالاتفاق من اول النهار لو صليت كويس بالمعاني البسيطة دي بتركيز هتلاقي اليوم اختلف كتير وانت صاحي الصبح لما تيجي تحضر حاجتك ايه رأيك تحاول تحضر حاجة حد تاني احنا دايما بنفترض ان الزوجة والام اخطيت يعني هي خدامة البيت خدامة ده كلمة كويسة لانها خادمة بس الحقيقة الوضع ده مش طبيعي برضه هو ليه الزوج ما يعملش كوباية الشاي لمراته ليه ما يعملش سندوتشات عياله ليه دايما مفترض ان هي اللي وراها ده واحيانا بتكون بتشتغل زيها زيه طب ما هو الخدوم مش بيفكر بقى انه الدور ده مش بتاعي مفيش حاجة اسمها كده فانت على الاقل حضر حاجتك بنفسك يعني حاول ما تتخدمش حاول تخدم حاول ما تسيبش نفسك مخدوم مخدوم دي يعني باشا هنا لا انت لو بتحب ربنا وعاوز تقضي يوم مظبوط خد دايما موقف الخادم مش المخدوم فقوم ساعد اي حد قوم صح انت العيال قوم ساعد في, في اي حاجة قبل ما تنزل بيتك لكن ما تبقاش مع نفسك قوي اناني زيادة ودي رسالة للرجالة اكتر لو عرفت تشجع الناس قبل ما تنزل واحنا قلنا مثلا تدريب زي ربنا معاك ربنا معاك انت هتقولها هتحسها وهتفضل معلقة على فكرة في ودان عيالك ومراتك او جوزك وعيالك ربنا معاك كلمة حلوة طبعا ممكن الدعوات تاخد اشكال كتير لكن قول كلمة حلوة قبل ما الناس تسيب بعض في اللحظات دي في الطريق هنفترض انك نزلت من البيت طبعا في ناس بيبقى قاعدين في البيت الصبح ولو مش كل الايام لكن انا هفترض يوم عادي غالبا بتنزل من البيت اعتبر السلالم جزء روحي منين ما تنزل سلالم تطلع سلالم الوقت ده المسيح م- ماشي معاك انا اتعلمتها من كاهن انه لما كنا نطلع افتقاد اول ما ندخل على بوابة اي بيت نبتدي مزامير الغروب على المصاعد واحنا طالعين السلم وناخد نفسنا على عشان يعني على النفس برضه فنخلص لنا مثلا خمس مزامير لغايه ما نوصل للشقه لو الدور الثالث ولا الرابع على مهلنا بدل بنصلي مستعجلين ليه لو حافظ مزامير يبقى السلم ده دايما بتاع المزامير انزلوا على مهلك اطلعوا على مهلك بس ده ايه ده صلاة حتى ما تحسش بالمجهود لكن مش وقت وانت نازل وطالع بتفكر في اللي وراك ما اللي في وراك ده اتفقنا مع ربنا من شوية انه خلاص هو مسؤول عنه هيعمل ايه التفكير الزيادة يعني خوته وخلاص خلاص خلينا نصلي حتى لو بتعيد مزمور صليته في باكر او بتقول صلاة يسوع او بتدعي للناس خلي دي فقرة صلاة طب لو قابلت حد في السكة بس فرصتك بقى بدأت الخدمة اهو أي حد من فضلك اخدمه بحاجتين ما بيرجعش قيمتهم أبدا بابتسامة وكلمة حلوة لا بقول لك شيل عنه الشنطة ولا بقول لك بشره أنا بقول لك خدمتين مفتوحين ليك طول اليوم مع كل البشر اللي ممكن تشوفهم صغيرين أو كبار مفعولهم أكيد ابتسامة وكلمة حلوة تصور بقى قابلت واحد من الجيران قابلت السايس قابلت مش عارف المكواجي واحد كسر عليك آه، شرج المرور ما كل دول ما عندكش غير موقف واحد لو سمحت مش مسموح لك تزعق ولا تتنرفز ولا تكشر ولا تقفل الازاز وتشتم مش مسموح لك بالحاجات اللي مسموح لك بيه ابتسامة وكلمة حلوة تختار بقى براحتك الحاجات دي بس خلي عينيك في راسك ربنا يسوع عادة بيحط لنا واحد كل يوم بيبقى زي قصة السامري في واحد يوميا ما كانش كل ساعة بيبقى محتاجك تنتبه ليه وغالبا بنعمل زي الكاهن واللاوي اللي خد في وشه ومكمل يومه عادي وراحت الفرصة والفرص دي ثمينة جدا لأن يمكن دي اللي تخليك حاجة غالية عند ربنا فانتبه يمكن في واحد by the way عاوز يقول لك حاجة عاوز كلمة تشجيع زيادة عاوز قرش زيادة عاوز أي حاجة يجوز في شغلك في طريقك في... انتبه لأن هناك من يموت على الطريق فاهمين أقصد إيه؟ في ناس تعبانة وكل الناس تعبانة طب ما تعمل دور السامري اللي طلع بره سكته انقذ انسان ما نظن ما اظنش ان حاله وقف وحياته بطلت وخسر كتير الموضوع مش هيمشي كده بالعكس هيبقى مقضي يوم خدمة فعلا فخلي عندك استعداد تطلع بره برنامجك ولو شوية عشان تتمم خطة إلهية أقولها تاني خلي عندك استعداد تطلع بره برنامجك عشان تتمم خطة إلهية لأن ربنا كان عاوزك تعمل حاجة تاني بس أنت ما خدتش بالك لأن اللي في دماغك في دماغك عاوز تمشي في السكة دي ما تحوتش طب يا ابني طبعا ممكن تبقى ايه لفتات بسيطة جدا تفرق افرض مثلا انت ماشي لقيت واحد تعبان في الشيلة بتاعته ما تشيل معاه شيل معاه الشيلة بأي درجة أو اعرض حتى انك تشيل يمكن اللفتة دي تفرق معاه جدا يكون هو متضايق من الوحدة محتاج حد يعرض عليه بس خلي بالكم كمان كل الحاجات دي كرازة ليه أغلبكم معروف أنه مسيحي إذا كان الناس عارفينك فمعروف هويتك دي فرصتك على فكرة أنت ما تعرفش تكرز ولا تبشر دي فرصتك اللفتات البسيطة قوي دي ده كل ده اسمه كرازة كل ده اسمه توصيل رسائل من ربنا لما تعرض بس انك تخدم اي انسان مجرد تسأل الناس اللي اقل منك درجة عن احوالهم دي على فكرة تأثيرها فعال جدا بتسأل واحد قدك بيعتبرها ايه هاو يو يعني كلام العادي لكن لما بتسأل واحد اقل منك درجة يحطها فوق راسه خلي بالكم الأقل درجة أيا كان بقى درجة دي اجتماعيا يعني أو ثقافيا فلما تقف وتركز في السؤال عن أولاده عن صحته بتشرح قلبه بتسعده طب ما انت ربنا هيسعدك لأنك انت فرحته باهتمام هو مش متوقعه ومش بيلاقيه بره على فكرة خليك دايما واخد هذا الموقف الاتيتيود انك مبتسم بتقول كلمة حلوة للناس بتدعي للناس وانك انت ايه مستعد تتعب طيب لو انت قاعد في البيت في الطريق او في البيت هضيف على كلمة ابتسم وقول كلمة حلوة ما تخليش الصلاة تقف بقدر الامكان او ارجع بسرعة رد للصلاة يعني احنا قلنا السلالم كان فيها صلاة العربية لو في العربية صلاة الأتوبيس في صلاة طيب اتكلمت مع الناس في لحظة الكلام مع الناس الصلاة وقفت أول ما يخلص الكلام مع الناس من فضلك رجع الصلاة فاهمين أنا أقصد إيه؟ ما أنت طلعت بره الصلاة في اللحظة اللي بقيت إيه بتحكي أيا كان نوع الكلام خلص الكلام ارجع صلي بط... بأي طريق يعني ادعي للشخص اللي كنت بتتكلم معاه قول الصلوات التقليدية أو السهمية يا رب اديني حكمة يا رب استر على الولاد يا رب ارحبني قول أي صلوة سرية وافضل عليها شوية ممكن كمان مش لاقي ناس حواليك صلي للناس اللي مش حواليك مش في ناس مسافرين صلي له مش في ناس مرضى صلي له مش في ناس سبقونا للسماء صلي له مش في ناس في مسؤوليات صلي لهم إذا أنت موضوع الأواشي ده اللي احنا بنصليه في القداس ده تدريب عملي يومي الكنيسة لما تقول لنا صلوا لابونا البطرك مش في القداس بس صلوا للكهنة والأساقفة صلوا للمسافرين والمرضى هو الحقيقة ده احنا المفروض اتبرمجنا على كده فاحنا الطبيعي بتاعنا مخنا يروح في الناس دي كل شوية لأنه يعني احتياج عن مسؤولية فيستاهلوا الدعوة منك او تفكر في مين تعبان دلوقتي مش قادر تسأل عليه طب صلي له يبقى برضو عايش في mood خدمة الرسائل ال messages دلوقتي يا جماعة وسيلة رائعة جدا للخدمة وعلى فكرة بتنقذ ناس الرسائل ساعات تبعت آية تلاقي حد يرد عليك يقول لك على فكرة دي جت في وقتها هي مش صدفة هو ربنا بيستخدم كل حاجة عشان خلاص عياله طب انت ليه مستخسر تبعت الآية ساعات تبعت رسالة لشخص بقالك كتير ما شفتوش يفرح قوي يقولك فاكرني طب ما يفكرني دي انت فرحته لو بعت رسالة مثلا تهنئة لشخص ما عندكش حتى الدقيقة ترفع السماعة وتتكلم طب الرسالة هيفرح محدش ما بيفرحش بالاهتمام فالمسجز دي ليها مزايا كتير في رأيي انك الكلام على التليفون ساعات يجيب نميمة وإدانة ساعات ياخد وقت أكتر بترن ما ردش ترن تاني ساعات يعني انت نفسك ما عندكش وقت تتكلم انما المسج دي وقتها اقل والاستفادة منها قصوى طبعا ده مش الوسيلة الوحيدة لازم ناس تكلمهم بالتليفون بس انا بقول دي اداة من ادواتنا الجديدة اللي الحقيقة بتخليك تعمل 100 خدمة في اليوم ما كل دي خدمات بالذات الناس اللي انت متوقع احتياجاتهم دور دايما في ال messages الشخص اللي ما بيجيلوش messages اللي هو هيفرق معاه في واحد بصراحة بيجيله ألف message في اليوم فمش هو ده قوي اللي هتفرق قوي لما تبعت له لكن في واحد يا في حد فاكرني دي بتفرق قوي الرسائل بقى أنواع في رسائل تشجيع ربنا معاك كله هيعدي على خير أنا فاكر أن عندك امتحان أنا بصلي لك رسائل شكر كتر خيرك ربنا يعوضك كل دي مسجز مفيدة جدا وتعتبر روح خدمة وانت بقى بتشتغل هتصور انه بعضكم بيشتغل شغل شغل بقى وبعضكم نازل خدمة كمان هتصور شغل او خدمة حاول تسلك سلوك المتواضعين انك تكون اخر الكل بس دي عاوزة حكمة اللي ما ينفعش تبقى مدير وتبقى اخر الكل في القرار لكن آخر الكل في إيه مثلا اطمن أن كل الموظفين واخدين الحوافز قبلك وخد الحوافز بتاعتك فاهمين آخر الكل يعني حتى لو أنت مدير مبدأ آخر الكل شغال برضه اطمن أنه الناس دي واخدة حقها في الأجازات والراحة قبل ما تاخد أنت حقك في الأجازة والراحة أدي آخر الكل ما يبقاش أسلوبك كمنه شغل في الأنانية وفي الفردية وفي المصلحة تبقى مش مسيحي في اللحظة دي تبقى لعة التوب الحلو احنا بنقول هنقضي يوم كله مع ربنا فحتى لو مركزك تحتيك ناس كتير وماله المبادئ المسيحية تفضل انما انت هتاخد قرار وهيمشي وراك وهتفضل ريس مش بنقول لك ايه آه خليهم يسوقوك مش بنقول كده في الخدمة طبعا دي بقى لازم تبقى اوضح كمان انك انت جاي على نفسك بمعنى الرأي بتقوله لكن مش لازم تمشيه وما عندكش مشكلة أبدا حد يتقدمك بالعكس أنت اللي بتقدم الناس عليك طلعت أتوبيس طمن الكل قعد وأنت في الآخر اللي تقعد أو تقف لكن مجرد واحد يلحق ده سلوك غريب قوي يلحق وده جوه الخدمة انت رايح تخدم ازاي اذا كان المبدأ نفسه يتعارض مع الخدمة الخدمة مقدمين بعضكم بعضا فكونك عاوز تسبق وتلحق يبقى دوست على أخوك الخادم على قولة رايح تخدم مخدوم ده شكلها مقلوبة الحكاية خليك أقل واحد بحثا عن الكرامة وأكتر واحد بحثا عن التعب يعني إيه حالة متعبة كل الخدام بيهربوا قول لا أنا أخد بركتها وحاجة فيها كرامة قول بلاش منها أنا مش ناقص كرامة يبقى وانت في الخدمة بالذات ما تدورش على ال title ما تدورش على الاسم ما تدورش على البرستيج دور على التعب فين لأنك فاهم ربنا ربنا بيفرق مع التعب ما يفرقش معاه خالص المكانة مكانة في الأرض دي ولا تسوى في الآخر كلنا هنمشي في الشغل برضو عاوزة حكمة ما تبقاش كل اللي يهمك انك عاوز تترقى وعاوز تثبت نفسك خليك أمين في مصلحة عملك وفي مصلحة من حولك تأكد أن مصلحتك هتجيلك تحت رجلك يعني أمانتك تحتم عليك أن الشغل ده يمشي أحسن ما يمكن لأنك أنت بتاخد منه فلوس فهنا تبقى راجل مستقيم وأمين هنا عاوز أقول لكم مبدأ مهم قوي من أكتر الصلوات اللي بنحتاجها بالذات وانس خرجنا بره بيوتنا طلب الحكمة طول النهار قول يا رب اديني حكمة مع كل تعامل مع كل مخدوم مع كل خادم مع كل مشكلة مع كل موظف مع كل مستفيد من عملك كلمة يا رب اديني حكمة دي خليها لازقة لسانك لأن ما طول النهار بنغلط بسبب قلة الحكمة قلت كلمة زيادة اتحسبت عليك ده- دوختك بقى عشان تصلح الموقف وتل... كان ما تتقالش لو في حكمة اجتهد طول اليوم أنا ما زلت بحاول أتخيل يوم مثالي في معك معك طول اليوم لا أريد شيئا في الأرض اجتهد أن تحتفظ بابتسامتك لأنك أنت غالبا لو ركزت أول نص ساعة هتلاقي نفسك كشرت بقية اليوم لو ما خدتش بالك لو ما ركزتش فعاوز تفكر نفسك كل شوية مفروض يشوفوا فيا ربنا فترجع تاني تفكر نفسك ولو عندك مراية أنا راضي ذمتك بص فيها هتعرف إنه طلعنا بره الخط اجتهد إنك تطول بالك احنا يا جماعة طالما بنتعامل مع الناس أول مبدأ تحطه احتمال الناس مش تغيير الناس في ناس عايشة في المجتمع مبدأها الأساسي هغيركم دول أكتر ناس متعذبين ومعذبين الناس المبدأ المسيحي هستحملكم زي ما انتم هحبكم زي ما انتم هطول بالي عليكم يمكن لما اطول بالي تتغير فما تفترضش انك موجود قدام الناس عشان تصلح الكون لا مش دورك فخليك بالراحة كده ايه واخد موقف دايما طول الأنا مع البشر اللي حواليك اجتهد انك ما تتكلمش الا كلام مفيد دي برضو ايه عاوزة جهاد طويل هتلاقي بقى كلام فارغ كتير قوي طول اليوم حتى بين الخدام وبعضهم حتى مع المخدومين وطبعا في الاشغال شطارتك انك انت لا انا مش هدخل في الحاجات دي يا هعدلها يا هسكت يا هسوقهم في اتجاه ايجابي يا بلاش نتكلم احسن فاجتهد انك دايما تقول كلام له معنى اجتهد ان يكون موقفك دايما في سخاء في عطاء بسخاء يعني ايه لو مثلا هيسألوا على حد انت اول واحد هتسأل معاهم على المريض لو هيطلبوا حق الحد انت اول واحد هتطلب الحق ده لانه مش ليك فموقفك دايما ايجابي بسخاء انصحك عشان تكمل يومك صح لازم تاخد جرعة جديد في نص اليوم مش هتقدر تكمل كده لاخر اليوم هيفلت منك المنظر وبعد شوية تبقى واحد عادي بقى ايه مكرمش ومتغاظ وبتلخبط في الكلام فاسل دي سر صلوات الأجبية بقى كل كام ساعة كده اسحب نفسك دقيقة دقايق وكلم ربنا شوية حتى لو انت قاعد على مكتبك صلي مزمور صلي حتة من الستة من التسعة ادخل التو- التواليت اللي في الشغل وكلم ربنا ما فيهاش حاجة المهم انك انت زي اللي بيستعيد الجرعة الروحية ال- ال- اللي خدها على الصبح دي راح مفعولها الموبايل فك شحن خلاص فعاوز تشحنه تاني والشحن هنا ممكن في دقايق بسيطة قوي وبأي قيمة في واحد يفتح إن- الإنجيل على الكمبيوتر ويقرأ نص إصحاح في خمس دقايق كويس يبقى فصل عن الشغل شوية وفصل عن الدنيا ورجع تاني لمبادئه وبعدين هيكمل يوم برضو عمليا كتير منكم بيبقى ايه برنامجه زحمة زيادة في مخه مكنة على فكرة نفسيا وروحيا محتاج بريك كل كام ساعة break ذهني انك تقوم تعمل لنفسك كوباية الشاي مش لازم الفراش يجيبها لك انك تغمض عينك دقيقتين ثلاثة عشان ما تبقاش قدام الكمبيوتر بالساعات انك ت- تبعت message لمراتك او لعيالك افصل بره ال- ال- المكنة لأن المكنة خطر تفضل شغالة سبع تمن ساعات ورا بعض مش كويس أم، مع الشخصيات بقى المختلفة لو الشخص الل- اللي قصادك ده قريب ليك أخوك ابنك مراتك صديقك زيدوا حب وتشجيع لأن دي حاجة ملهاش نهاية مراتك عاوزة أكتر تشجيع أكتر وعيالك وأصحابك وأخواتك طب لو شخص غريب زيدوا احترام وأدب يعني عموما انتوا بتحترموا الناس بس الاحترام الزائد بيدي رسالة جميلة الاحترام الزائد يعني ايه ما انت ممكن تقول كلمة حضرتك بس غير لما تقف وانت بتسلم غير لما اللغة نفسها تدل على احترام عالي ده على فكرة بيرجع لمسيحك الكلام ده ناس بتقول الأدب ده مش موجود كتير كويس ما هو ده كله كرامة لربنا الشخص المتعب زيده احتمال وغفران مش كفاية تستحمله تستحمله أكتر من كده لأنه مش عارف يصلح في روحه الشخص المريح فرصتك اتعلم منه ربنا حاطط لك بعض الشخصيات قدامك دول مدارس دول لوحدهم مدارس متحركة لأن هم بصبرهم بأدبهم بتواضعهم بأخلاقهم الحقيقة أنت قدامك ناس تتعلم منها لو شخص متكبر وده أصعب شخصية زيده التضاع خليك أنت متواضع قوي عشان تحرق الشيطان اللي بيحركه كبرياء لا يغلب إلا بالتواضع لو شخص مادي قوي ادي اديله اقل سنه من اللي يحتاجه يعني ايه اولا مادي دي اغلب البشر خلي بالكم اغلب البشر عبدة المال فانت بتلاقي كل واحد عامل اي خدمه مستني بقشيش الحاجات دي هي ليها ارقام في واحد يدي 2 جنيه يشتموه يدي 3 يعدوه يدي 5 ينبسطوا يدي 7 يدعوا له يعني هم عندهم عرف كده طب انت لو انت ربنا مديك كتير ما تمشيش باسلوب يستاهل وما يستاهلش لاني انا وانت اول ناس بصراحة ايه ما نستاهلش اللي ربنا بيعمله معانا فخليك كريم اذا كان الاتنين تلاتة جنيه ما يفرقوش اعمل اكتر من العادي شوي اذا كان القرش بيسعد انسان ما تسعده مش دي لغته مش دي لغته اسعده ما تستخسروش في الناس الحاجات الصغيرة دي لأنه بيتعرف برضو أن أنتوا ناس شبعانة لأنه فعلا أنتوا شهادة للمسيح في نفس الوقت مش بدل ما تديله 2 جنيه تلاقيه بيبرطم تشد معاه ضيعت يومك وضيعت أخلاقك وضيعت كل حاجة على إيه ده كله يعني على إيه وأنت مش هتفرق معاك الفكة دي مش كده يبقى فكروا بطريقة لارج شوية ربنا يسوع لما جم طلبوا حاجة مش حقهم قال لبطرس بص اللي بيطلبوه مش حقهم بس بص احنا الفلوس دي ارخص حاجة احسن يفتكرونا مش عاوزين ندفع روح اصطاد سمكة وافتحها طلع اصطار وادفع عني وعنك حتة لارج بقى يعني خليك كبير عن الحاجات الصغيرة دي وما تقعدش تعمل فيها اصلا انا ما حدش يستغلني انت بتستغل طول النهار يعني جت على دي يعني وفي نفس الوقت اللي بيستغلك ضر روحه انت يعني واخدها على كرامتك ليه يعني بالعكس دي فرصة انك تشهد لربنا برضو لو شخص شرير احتفظ بمسافة شخص مؤذي شخص اخلاقه وحشة قوي لازم تبقى عشان تحتفظ بموقف الصلاة والحب لازم تحتفظ بمسافة لو قربت قوي هتتعور هتتلوث لا فيبقى انت بتعرف تميز النوع ده من الناس لا لازم احاسب على قلبي والا هكرهه وانا مش مستعد اكره حد فمضطر ابعد شويه يبقى مش مش غلط اول مزمور بنقوله بنقول المبدا ده طوبى لمن لا يقف في طريق الاخشار لا يجلس في مجلس المستهزئين تاني بقول لكم صدقوني مش صعب نقضي يوم جميل مع ربنا نملاه صلاة ونملاه حب ونبقى حريصين عشان نعيش معك لا أريد شيئا في الأرض لإلهنا كل مجد وكرامة